حُصُونٌ خَمْسَةٌ لِّلْحِفْظِ تَقْفُو حَدِيثَ تَعَاهَدُوا خَيْرَ الْكَلَامِ فَهَاكَ نَمِيرَهَا فَانْهَلْهُ عَذْبًا وَفِي الْقُرْآنِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات المشتاقون منكم والمشتاقات لحفظ كتاب الله لدخول الجنة بإذن الله تعالى آه الآن نكمل ما قد بدأناه في تحضير الحفظ آه الجديد كنا تكلمنا في المرة السابقة عن حصن التحضير وده حصن استحالة يفوتك ولا يجب أن يفوتك أبدا حتى ييسر عليك عملية الحفظ وتستبشر خيرا عندما تجد الصفحة سهلة وتحفظها بسهولة بثمرة هذا التحضير وقد أجربوا أو قد يعني جربوا تجارب نفسية على جميع من الطلاب الطلاب دول يجوا يسمعوا الدرس أو يذاكروا هذه المادة دون تحضير والطلاب دول يحضروا قبل ما يجوا طبعا استيعاب الطلبة الذين حضروا كان أسرع وأفضل وأتقن من هؤلاء الذين لم يحضروا وده طبعا نتيجة محتومة لأنه تعرف خلاص فبيخش على طول على المذاكرة مش لسه هيتعرف على تفاصيل الصفحة اللي قدامه إذا يبقى احنا محتاجين كنا نحضر أسبوعيا زي ما اتفقنا ونحضر ليلا قبل أن ننام ولابد أن يكون ليلا ما حدش يقول لك طب أنا هحضر لما أصحى من النوم خلاص فقدنا قيمة أننا حضرنا وذكرنا الصفحة بالاستماع ثم القراءة ثم نمنا نوما عميقا لنسمح للمخ أن يعمل في صمت وفي هدوء الليل ويخرج لنا أفضل النتائج وهذا مجرب وهذا معتمد في التجارب العلمية أن المخ يعمل فعلا وأنت نائم لا يتوقف نشاط المخ أثناء النوم بعد ما بنصحى منه يبدأ اليوم الجديد على صلاة الفجر وعبادة الله سبحانه وتعالى أفضل أوقات التركيز والحفظ هو ما قبل الفجر ودي أفضل الفترات الروحية ساعة مباركة ينزل الرب سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الأولى أو فيقول هل من مستغفر فأغفر له والحديث معروف بتمامه لدى الجميع فساعة مباركة يكفيك أنك إن تعسر شيء ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب ساعة مباركة صفاء ذهن نمت كويس قمت كويس توضأت تقدر تحفظ في هذا الوقت يقول لك وانا لازم اعمل كده عشان احفظ القرآن ما هو لازم تغير حياتك عشان تحفظ القرآن واحنا قلنا ان القرآن يحتاج منك سهر ويحتاج منك تعب فهذا حق القرآن حتى يتمكن من قلبك وتتمكن انت من قراءته طيب ما اقدرش انا اقوم في الوقت ده خلاص بعد صلاة الفجر البكور اللهم بارك لأمتي في بكورها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب انا قمت بس لسه انا لسه قايم من النوم اعمل ايه بعد قراءة الاذكار صلاة الفجر وقراءة الاذكار ابدأ اعمل تهيئة للذاكرة مرة اخرى التهيئة تكون بايه اللي انا اجيب الصفحة اللي انا بحفظها او اللي انا هحفظها وابدأ اكررها خلال 15 دقيقة اخرى قراءة من المصحف باللسان وليس بالنظر واحنا متفقين ان اي قراءة او اي تعامل المصحف يكون قراءة باللسان وقد قال العلماء انه لا يحصل الثواب الموعود به في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسن الا بتحريك اللسان اداة النطق فلابد كما اتفقنا ترتيلا وجهرا ان تحضر هذه الصفحة بترتيل خفيف يعني مثلا لو مثال على تحضير الصفحة قراءة لابد أن يكون قراءة خفيفة حدرا ملازما أو متبعا فيها لأحكام القراءة وأحكام التجويد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وهكذا ممكن يكون أسرع من كده كمان أهم حاجة لا تفقد النشاط بتاعك الترتيل الجهر وهكذا خلصت الصفحة بتعود مرة أخرى تعود مرة أخرى ملتزما ب 15 دقيقة ليس أقل وليس أكثر بعد ذلك إيه اللي ممكن تعملوه خلاص انتهت فترة التحضير هنخش لجنة الامتحان ونحفظ الصفحة الجديدة بتاعتنا يقول الشاعر إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل أقولها تاني إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل أي شيء بيحصل في الأساس من خلل كل ده بيؤثر على البنيان وتلاقي البيت بينهار الأساس كان ضعيف كان مغشوش كذلك حفظك الجديد هو الأساس الذي تبني عليه أدوار المراجعة عشان كده في ناس كتير تقول لك أنا مش مشكلتي في الحفظ أنا بحفظ بسرعة فبنسى بسرعة مشكلتي في المراجعة أنا أقول لك أنت ما حفظتش أصلا أنت تسرعت في الحفظ الحفظ لابد أن يكون كما ذكرنا مشبعا مدعما مركزا تكرارا كثيرا كل ده أنت محتاجه في الحفظ فلما أنت تتعجل النتيجة في الحفظ الأول فإذا لا تكون النتيجة جيدة فتيجي بعد ذلك تراجع تاني يوم تلاقي نصف الصفحة تبخر أو أكثر من نصف الصفحة طيب نعمل إيه ساعتها في الموضوع دوت إذا نتقن العمل ونحفظ جيدا بالطريقة اللي احنا قلناها من التكرار وبحيث هو التكرار من شروط من تركيز وغير ذلك إذا كيف أحفظ الصفحة أنا هكرر بس إزاي أتعامل مع الصفحة نقول لك التعامل إما أن يكون كليا يا إما أن يكون جزئيا يا إما بين ذا هذا وذاك يبقى كل جزئي وده اللي نعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل جزاكم الله خيرا انتظرونا
حصول خمسة للحفظ تقفو حصول خمسة للحفظ تقفو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشتاقون وأيتها المشتاقات مرحبا بكم من جديد مع الحفظ الجديد آه، اتفقنا قبل الفاصل ان في يا اما تحفظ بالطريقة الكلية بنسميها طريقة الصفحة ودي معروفة لدى الحفاظ جميعا وطريقة الآية وطريقة الكلية الجزئية يعني ايه الطريقة الاولى حفظ وجه صفحة الصفحة او الوجه مصطلح آه، او مصطلحين لحاجة واحدة انها وجه من المصحف مش ورقة وش وظهر لا هي وجه واحد او صفحة واحدة طيب انا اتعامل ازاي معاها يعني احفظها ازاي مرة واحدة والله ممكن وده كتير جدا انك بتقراها كثيرا كثيرا آه، خمسين مئة مرة وبعدين تغلق المصحف تماما وتتركه وتسمح لنفسك ان تعيد الصفحة اهم حاجة قبل ما تقفل مصحفك تبقى واخد بالك من اول كلمة في الصفحة عشان هي دي اللي هتجيب لك كل اللي بعديها واحد يقول لك ده صعب جدا كده يقول لك والله بيحصل ومش صعب ولا حاجة اوعى تعتمد على نفسك في الحفظ تذكر انك لابد ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى حاجة تانية ما تنساش انك في الاول خالص انت مواظب على قراءة مستمرة واستماع منهجي واحنا ان شاء الله لما نشرح الطريقة بالكلية على بعضها ونعطي النماذج الكاملة هتلاقي انك نصيبك من القراءة المستمرة اللي هي الورد الثابت اليومي جزئين على الاقل واستماع منهجي حزب يوميا كمان بتيجي التحضير الاسبوعي تقرأ ما ستحفظه الاسبوع القادم يوميا وبعدين قبل ما تحفظ بكرة قبل ما تنام بتقرأ بتستمع 15 دقيقة وبتقرأ 15 دقيقة وبعد ما تصحى من النوم بتقرأ 15 دقيقة اخرى يبقى باقي عليك ايه خلاص علاقة بعد علاقة بعد علاقة توثيق وراء توثيق خلاص تمام انت كررت تكريرا او تكرارا موزعا لم يبقى عليك الا ضبط وربط بين الايات وتكرار اخر بعد الصورة الاخيرة بعد ما خلاص بتتعامل غيبا لكن لو انت كل المراحل اللي فاتت دي اختزلتها وعلى طول عايز تخش على الصفحة طبعا لابد ان تأخذ الاوقات الطويلة وقد لا تنتج النتيجة التي ترغب فيها طيب الطريقة دي جميلة بتحتاج وقت قليل بتربط الآيات كويس جدا انك تتعامل مع الصفحة كآية واحدة يبقى كده انت قللت على نفسك الفواصل واصلا ارباب علم الذاكرة والتعامل مع الذاكرة يقولون عشان تقدر تحسن الذاكرة وطبعا هم يعني يخطئون القول بأن هناك ذاكرة قوية أو ذاكرة ضعيفة ما فيش الكلام ده في حاجة اسمها ذاكرة مدربة على التحصيل الجيد وذاكرة غير مدربة على التحصيل الجيد فهم يقولون انك عشان تحسن كفاءة التحصيل جمع يعني قلل على نفسك الفواصل ودي طريقة الآية بقى انك تحفظ آية آية آية آية طيب وبعدين تيجي تربط بين الآيات مفيش كل مرة تفتح عليا وانا هقولها ما هو لو بالطريقة ديت انت تقدر تحفظ المصحف كله في يومين ليه؟ لانك كل آية لوحديها يعني سماع الآية دي وانا حافظها لوحديها كشاهد من الشواهد لكن انت كترتيب ده بعد ده والصورة دي ورا الصورة دي طبعا ده محتاج ربط جيد فطريقة الآية طريقة بيحفظ بيها ناس كتير بس عشان تبقى مثمرة كما يقول الشيخ عبد المحسن القاسم إمام الحرم المدني حفظه الله تعالى في خطوات إلى السعادة طريقة جميلة جدا إنك بتقرأ الآية 20 مرة ثم الآية التي بعدها 20 مرة وبعدين التي بعدها 20 وبعد كده الآية الرابعة 20 مرة في الصفحة وبعدين لما تتمم أربع آيات مترابطة المعنى تكررها 20 مرة كمان وإذا انتقلت إلى المقطع الآخر كذلك 20 20 20 20 وبعد كده المقطع على بعضه 20 مرة وبعد كده الصفحة على بعضها 20 مرة طبعا تكرار كثير وهو ده المطلوب طبعا قد تأخذ راحة لا بأس لكن احنا نخاف من ان الروابط بين الآيات تكون ضعيفة عشان كده جاء العلماء علماء الذاكرة والنفس قالوا لنا ممكن نوفق بين الطريقتين ونعمل طريقة تجمع بين الكلية وبين تقليل الفواصل وتقليل الآيات المحفوظة نخليها وبدل ما هي تبقى 15 آية في الصفحة أو 10 آيات نخليها بمثابة الثلاث آيات إزاي بقى هتبقى الطريقة الكلية التراجعية أو الكلية الجزئية بمعنى أنا قدامي آدي الصفحة بتاعتي بقسمها والله طبعا حسب المواضيع ووحدة الموضوع اللي بتتناوله مجموعة من الآيات وطبعا أنا بقالي أسبوع بحضر في الصورة كلها الأسبوع الماضي أكيد قريت كتاب أيسر التفاسير أكيد قريت التفسير ميسر أكيد قريت تفسير السعدي أيهم يعني مش لازم كلهم عشان يعني مجرد فهم إجمالي لمعنى الآيات وطبعا عشان أوفر كل جهدي للحفظ بعد ذلك بقسم ال- ال- ال- ال- الصفحة إلى مقطعين أو ثلاثة بالكتير تمام فأول مقطع مترابط المعنى أحفظه بمعنى أكرره أنا أكرره قراءة يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم هكذا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أكمل المقطع لسه ما خلاص لسه معاه آية كمان ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير خلص المقطع أقعد أكرر أكرر وبعدين أقفل المصحف وأكرر غيبا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهكذا أكرر أكرر أكرر وبعدين أنتقل كل ده خلال الربع ساعة المخصصة للصفحة وبعدين أنتقل للمقطع الثاني يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ها وكمل المقطع المقطع كله على بعضه هو آية واحدة خلاص يبقى أكرر هذه الآية طب أنا بنسى هاجي هنا والله على كل شيء قدير بنسى إيه اللي بعديها لا يذكرك إنك في أول الربع ده رابط هام يذكرك أيضا أنك لا تلتزم عندما تبدأ المقطع الثاني بأوله يعني ما تقولش يا أيها الرسول ممكن ترجع تاني وتبدأ مقطعك الجديد والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك وهكذا والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك وتكرر هكذا يبقى أنت جعلت بدايتك في المقطع الثاني هي بآخر آه، قطعة أو آخر فاصلة أو آخر خاتمة من المقطع الأول طب لو ثلاث مقاطع كذلك بعد ما بتحفظ المقطع الثاني بتجيبه مع المقطع الأول وتكرر المقطعين مع بعض ثم تنتقل إلى الثالث برضك تكرره كتير وبعدين تقفل المصحف وتسيب ايدك كده بلاش تحط ايدك عند الصفحة اللي انت بتحفظ فيها ده رابط ذهني يعني تعليم شرطي يعني لو انت حاطط ايدك كده بتحفظ غير كده ما بتقدرش تسمع وبعدين واحد وهو بيسمع لازم يغمض عينيه ويقعد يعمل كده و- يا ايها الرسول طب انت هتيجي تصلي هتقعد تعمل كده لا سيب نفسك خالص وانت انت خايف من الخطأ ما انت لازم هتخطأ في الاول بعد كده اول خطأ اول مرة بتخطأ خمس مرات بعد كده بقوا ثلاثة بعد كده بقوا اثنين بعد كده بقى واحد بعد كده مفيش اخطاء اصلا يبقى انت لازم تدرك من الاول اللي لازم يكون في خطأ حاجة عادية جدا لكن ما يكونش هذا الخطأ ناتج عن التفريط وأنصح دائما بألا يكون هناك حفظ في اليوم أكثر من صفحتين حتى لو تقدر تحفظ خمسة أو عشر أو عشرين وفر جهدك وركز بؤرة التكرار على الحفظ الجديد عشان ده اللي هيسهل عليك بعد كده المراجعة لأن المراجعة عايزة حفظ قوي حتى تكون سهلة يقول لك أصل المراجعة صعبة عليا الأصل في المراجعة اللي ما تاخدش وقت أكتر من وقت قراءة الصفحة لو خدت وقت أكتر من كده يبقى في خلل من الأول في خلل من الأول إذا يبقى أنت محتاج تتقن الصفحة الجلسة الأولى إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل هذا الإتقان الأول هو حصن في نفسه ليه؟ لأنك بتقلل على نفسك بعد ذلك الوقت الذي تحتاجه للمراجعة لأنك لما بتكرر كل يوم بيقل الوقت اللازم لاستحضار الصفحة بنسبة كبيرة جدا آه، لأنك أشبعت التكرار في المرة الأولى فبعد كده بتحتاج وقت قليل جدا لأنك تستحضر الصفحة فلو أنك حفظت الصفحة آه، بعد تكرار 10 أو 20 أو 30 مرة بكرة بإذن الله تعالى مش هتحتاج أكتر من 3 أربع مرات لاستحضار الصفحة صافية مرة أخرى بعد كده ب- محتاج أقل من ذلك بعد كده مجرد قراءتها ممكن حاجة آه، تفلت منك لا بأس إنك تثبتها بعد ذلك آه، من خلال عنايتك بالمتشابهات أو غير ذلك لكن نقول إنك طول ما أنت مداوم على المراجعة طول ما أنت مقلل على نفسك الوقت الذي تحتاجه للتكرار عشان انت بتقول لي دايما ما عنديش وقت ادي حل لانك تستفيد بوقتك انك لا تعمل العمل مرتين لو انك حفظت بركاكة هتحتاج ان تعيد مرة اخرى ونقول لك ونوصيك ارجع فاحفظ فانك لم تحفظ ليه احنا عايزين حفظ تام كامل اساس عمارة استلمه منك اقدر احط عليه 30 جزء ها اقدر احط احط عليه المراجعة كلها زي ما بنقول عايزين حفظ على المفتاح ها يقول لك دي شقة على المفتاح يعني ايه يعني مستلمها جاهزة مش هتقدر تعمل فيها حاجة خالص او مش هتعمل فيها حاجة خالص اذا لن يوصلك الى مراجعة سهلة جميلة تقدر تسعد بها الا اتقان محفوظك الاول ولن يحصل ذلك الا بان تأخذ بالاسباب وتقرأ وردك باستمرار وتكون في علاقة بينك وبين قراءة القرآن الكريم وبين التحضير وبين الحفظ الجيد اذا انت بتصنع المراجعة او بتؤسس لمراجعة جميلة سهلة ميسورة تنقسم هذه المراجعة الى مراجعة القريب ومراجعة البعيد مراجعة القريب هو الحصن الرابع من طريقة الحصون الخمسة أما البعيد فهو الحصن الأخير من حصون حفظك التي تحمي هذه القلعة التي يريد أن يسرقها لصوص الحفظ وهم النسيان ليس إلا النسيان آه هذا هو الحصن الأخير حصن المراجعة مراجعة البعيد ما مراجعة القريب ما مراجعة البعيد وكيف ندير هذه المراجعة هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم ويجعله خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل لأحد نصيبا فيه وأن يرزقنا فيه القبول وأن يدخلنا به الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصول خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهد خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذهبة الأوامي فسر حسام عزمك مستعينا